السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو تعليقي على أحداث آه، قرية مركز إدفو بمحافظة أسوان وعلى تصريحات بعض الخنازير المجرمين من الخونة الصليبيين آه، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين الموضوع باختصار شديد ان قرية آه، تبع مركز إدفو محافظة أسوان آه، فيها حوالي بالكتير حوالي 60 صليبي والقرية بتضم 18 ألف من المسلمين آه، واحد منهم آه، حصل على ترخيص ان هو يجدد المضيفة بتاعته وينقلها يعني كانت هي عبارة عن مبنى طيني مسقوف بالقش والبوص عايز يبنيها يعني بالخرسانة ويطلع 9 متر خد الترخيص وصاحبنا راح طالع ب 13 متر وراح حاطط فوقها خباب عشان يعملها منارة ويعلق عليها أجراس وهوب هتبقى كنيسة هتبقى كنيسة فطبعا صدر أمر بإزالة الارتفاع المخالف ده بالقانون ما حدش نفذ طبعا بالذوق تنفذه ما فيش فايدة فالمسلمون اللي هناك آه، آه، كسروا الجزء اللي هو عملوه ده ومخالف للقانون ففوجئنا بقى بالتصريحات آه، الآتية اللي طالعة من الخنازير الضالة المجرمة من الخونة الصليبيين اللي عايشين بينا وبياكلوا من خيرنا في مصر الحبيبة المسلمة ويستعدوا علينا آه، الغرب طبعا قبل ما اتكلم واقول انا عايز بس انبه لنقطه مهمه جدا جدا ان احنا كمسلمين عندنا العدل والانصاف فمثلا انا لما هتكلم عن الخنازير الضاله المجرمه المجرمين دول من الصليبيين الخونه ما اقصدش كل المسيحيين اللي موجودين في مصر عشان ما فيش واحد يقول لي طب وانا ذنبي ايه انا مش موافق على اللي بيعملوه صح الله يقول في سوره ال عمران ليسوا سواء لا مش زي بعض من أهل الكتاب أمة قائمة يعني الحمد لله رب العالمين هذا ليسوا سواء هم. سورة آل عمران تاني ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بالدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما يعني واقف على دماغه تقول له هات اللي عليك لكن منهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك فالحمد لله احنا عندنا العدل في كلامنا بقول بقى إن- الاول بس هقول التصريحات اسمعوا شويه تصريحات كده الاول عشان لما اتكلم كلامي حسبي الله ونعم الوكيل في اللي هينقل كلامي غلط او اللي هيلقط من كلامي بتوع وسائل الاعلام المجرمين الخونه الاخرين هيلقطوا من كلامي ويروح ايه مطلعه بره كده لا خده في السياق بتاعه اللي ينقل ينقل وخده في السياق بتاعه نسمع بقى ايه اللي حصل آه بعد ما حصل اللي حصل دوت رئيس الكنيسة الأرثوذكسية في مصر بيقول للمطران بتاع أسوان لا تقلق سنبني المضيفة كنيسة ما تقلقش هنبني المضيفة كنيسة هنبني المضيفة كنيسة نسمع تاني بقى اللي بيقول آه راهب بقى طالع من الرهبان اللي طالعين ومفترشين ميدان رمسيس ويسبوا ويشتموا السلطة ويشتموا الإسلام و... و... والكلام ده لدرجة يعني هنسمع التهديدات اهو هنسمع التهديدات اسمع بقى أول تهديد راهب بيقول المحافظ يقدم استقالته ويقبض على الجناه والكنيسة تتبني والمشير في إيده يعمل كده بص ولو ما عملش كده المشير بتاعنا الطنطاوي رئيس المجلس ال- ال- العسكري هو عارف ايه اللي ممكن يحصل طيب. والمحافظ لو ما قدمش استقالته خلال 48 ساعة هيموت موتة شنيعة يا سلام طيب اسمع بقى ايه كمان الط- الم- بيقول بقى بيقول المحافظ ده اللي طبعا المحافظ ده معينه المجلس الاعلى ال- العسكري المحافظ ده كذاب ويجي يواجهني وانا اديله باللي في رجلي يعني بالجزمه يعني ان كان هو لابس جزمه الله اعلم آه، آه، ادي المحافظ ده باللي في رجلي واحط صوابعي في عينه هو اللي ماضي على القرار والقرار معانا كذاب طبعا معانا ورق وموجود وممكن نديهوله والمشير قاعد على الكرسي وعارف ان دي كنيسه بقول للمشي... للمشير حل المشكلة بسرعة طيب نسمع تاني بيقول ايه يا سيدي حسبنا الله ونعم الوكيل هتاف تاني يا سيدي بيقولوا انا اموت وكنيستي تعيش ويا طنطاوي ساكت ليه انت سلفي ولا ايه وهتاف تاني بيقول مدنية مدنية مش عسكرية ولا اسلامية ولا اسلامية وبسرعة على طول آه، عصمت زقلمة ومريس صادق ونبيل بسادة إيهاب يعقوب إليا باسيلي اللي بيمثلوا دولة الأقباط اللي هم عايزينها يعني تقدموا بطلب سافر بص بقى طلب عاجل إلى السفير الأثيوبي أدي أول مرة أسمع الكلام ده سفير أثيوبيا في واشنطن بيقولوا له ارسل قوة شرطة بسرعة من الجيش الأثيوبي الصليبي طبعا وقوات الاتحاد الافريقي الصليبي طبعا الى محافظة اسوان لاحتلالها لاحتلالها ليه بدعوى حماية الاقليات المسلمة في مصر فده بلاغ بلاغ انا بقدمه للنائب العام آه، ان دول خونة خونة ومجرمين وعملاء خانوا البلد لابد ان يحاكموا بتهمة الخيانة العظمى احنا لما بنمسك جاسوس بنقعد ن- نتجسس عليه ونتسلط عليه ونراقبه ونعمله وبعدين هوب نثبته بالادله ايه كنت بتتخابر مع دوله اجنبيه عشان تضر البلد وتضر صالح مصر طيب هم ناس ناس وع- يعني بمنتهى الصراحه والوضوح بيقولوا ان عايزين قوات من الشرطه بتاعه اثيوبيا تيجي تحمي الاقليات المسلمه الاقليات المسيحيه في مصر ومن قبل طبعا يعني نسمعكم برضو بعض شويه حاجات كده آه اسمع يا سيدي آه فتوى القمص مرقس عزيز خليل بيقول لك اللي يرتد عن المسيحيه ها لابد ان يقتل لابد ان يقتل وادي بيهددوا زي ما قلنا المحافظ بالقتل متشنيعه كمان طيب آه نرد بس على الكلام الاول آه واحده واحده ايه اللي خلاهم يعملوا كده اللي خلاهم يعملوا كده طبعا المجلس العسكري ليه؟ لأن المجلس العسكري يدلعهم والمثل عندنا بيقول سكتنا له دخل بحماره واحد مسيحي ممسوك في قضية تزوير وواخد حكمه في السجن طلعوا هم بمناسبة الثورة بقى وإيه وضاغطين إيه طلعوا المجلس طلعوا ومجلسنا الموقر طلعه وهو واخد حكم ودخل أخونا أبو يحيى السجن والناس طلعت في مظاهرة في ميدان التحرير وما طلعوهوش برضه عشان خاطر عيون الصليبيين اللي بيشتموه ويستحق اللي بيحصل له المشير يستحق انهم يهددوه ويعملوه مؤاخذه زي العيل الصغير كده زي ما يكون بيقول له ولا حل المشكله بسرعه احسن لك حل المشكله بسرعه احسن لك حسبنا الله ونعم الوكيل معلش انا بحاول امسك نفسي يعني وبعدين السبب تاني مين شيخ الازهر بتاعنا والمشايخ بتوع الم- والمنافق والمنافقون من من مشايخنا شيخ الازهر بتاعنا راح يفطر عندهم في العباسيه في رمضان واختنا مس- مسجونه عندهم في سجونهم ما هم دوله داخل دوله دلوقتي بيتكلموا داخل دوله لا مش دوله داخل دوله لا لا لا, لا. اسمع اسمع ال ال اسمع التصريح ده والهتاف اللي كان بيعمله واحد منهم آه، بيقولوا بيقولوا علينا اقليه واحنا اصحاب البلد دي بيقولوا علينا اقليه واحنا اصحاب البلد دي يعني هم اصحاب البلد يعني المفروض احنا نمشي نطلع بره يعني مم. طيب شيخنا بقى لما راح لهم شيخ الازهر اسمع يا سيدي هو قاعد بعد ما فطر معاهم ولا جاب سيره طبعا النساء اللي هم راح مطلع فتوى وهو قاعد وقال ما حدش يمسك الانجيل الا لما يكون متوضي اسوه بالقران والمشايخ طبعا التانيين بقى قاعدين ينافقوا بقول منافقوا ليه؟ هم بيجيبوا ايات واحاديث صحيح بس مش منطبقه عليهم يعني مثلا يقول لك من اذى ذميا فانا خصيمه يوم طب هو بيقول لك انا مش ذمي ده انا صاحب البلد انت اللي تطلع كلام واضح كلام واضح يقول لك انت قال الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين سوره ايه يا حاج ها والله مش واخد بالي طب بقى بس ارجع للصوره الاول وشوف تفسيرها ايه وشوف هم بيعملوا ايه دي سوره الممتحنه يا حاج وربنا بيقول بعديها انما ينهاكم الله عن الذين ها قاتلوكم في الدين ادي واحد واخرجوكم من دياركم بيقول لك اطلعوا بره ده مش بلد وظاهروا على إخراجكم وظاهروا على إخراجكم تعالوا يا قوات أثيوبية تعالوا يا أمريكا احمينا إنما ينهاكم الله عن الذين قتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون احنا السبب قعدنا نطبطب عليهم وندلعهم لما ركبوا على رجلينا ركبوا على قفانا ركبوا على كتافنا وبيضربونا على قفانا والمشايخ المنافقين يقول لك قداسة البابا قداسة ولا نجاسة سورة آه، التوبة إنما المشركون نجس نجس هم؟ آه، هم طالعين ده هم ده هم مش عاجبهم القرآن بتاعنا طبعا وطالعين عايزين يلغوا القرآن بتاعنا يعني المشايخ بتوعنا بعض المشايخ كانوا طالعين على الفضائيات وبيقولوا ان المسيحيين كفر طب ما ده ده ما ده معروف انت جبت ايه من عندك يعني انا الغريب الحقيقه ان المذيع اللي بيكلمه انا ما اعرفش اكيد مسلم طبعا وعمال يقول له لا بس ازاي تقول كفره هو لا لا بس اصلي أصل- طب انت يا مذيع انت انت مسلم ولا مش مسلم قريت القران ولا عايزين نلغي القران طب القران بيقول ايه اقروا سوره المائده كده ها الايه 17 و72 لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قد لما تدخل على الفعل الماضي تفيد التوكيد تاني لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه اب ابن روح قدس وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم ايات كتير في القران تصفهم بالكذب هم اللي كذابين مش احنا هم اللي كذابين لان الله يقول عليهم في سوره ال- الكهف في اولها وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كاذبا لا طلع المجرم الخنزير ويقول لك شيخ ال- إيه المفتي بتاعنا يعتذر ان هو بيقول علينا ان احنا كفر امال ده يعتذر عن ايه يعني يقول لربنا يا رب استغفر الله القران بتاعك ده مش مظبوط ولا كلامك انت يا رب ما انا بقول ما انا بقول احنا احنا اللي دلعناهم احنا اللي دلعناهم من آيات, آيات كتير جدا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ها، منفكين حتى تأتيهم البينة اللي هو الحق و- و- وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ها، لكن طبعا طالعين بيتحدونا إذا كانوا بيروحوا يقابلوا شيخ الأزهر ومعاهم الصليب والصليب أطول منهم ويمسكوا كده عشان لما يسلم على الشيخ يحط الصليب ورا ظهره يطلع الشيخ بتاعنا متصلب على ظهره مع ان المشايخ دي لو عندها كرامه وعندها دين من قبل تقول له خلي بالك اي واحد يجي يقابلني ما يجيبش معاه الصليب لو سمحت لان الصليب ده ضد- ضد عقيدتنا الله يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما يقينا ده الله اللي بيقول ها احترم عقيدتي يا اخي وبعدين خلي عندك دم يا اخي صليب ايه اللي انت ماسكه في ايدك ده تقول الاله بتاعك دي عقيده بالله يا ناس دي عقيده ان الله استغفر الله العظيم نزل ودخل في مريم وبقى في بطنها وبعدين ولدته ونزل كان بيتبول يتبرز على نفسه عيل صغير استغفر الله يعني الله بتاعهم كان عيل وبعدين كبر ها وبعدين اتصلب ها وبعدين نزل مات واندفن كان الخميس العهد الجمعه الحزينه سبت النور طلع يوم الحد ايه ده؟ ايه العقيده دي؟ وفين ده وكل ده ليه؟ على عقيده الصلب والفداء عشان سيدنا ادم غلط فر... فربنا يغفر ازاي للخطيئه بتاعته، وانا ماله مال ابويا اللي غلط؟ انا انا عملت طيب انتوا هتشيلوا غلطه ابونا اه كان فين ربنا من اول آه، ادم لغايه عيسى؟ مثلا يعني عقيده والله ما تقنع اي انسان والله ما تقنع اي انسان ها؟ ومع ذلك بيجهروا بيها وطالع شنودة يقول لك انا عادي بس لو الامر اتعلق بالعقيده ببقى انسان تاني خالص طب وانت على عقيده باطله امال احنا بقى نكون ايه وطبعا كل كلامهم كذب في كذب عباد الصليب هم اللي بيقول لك الكتاب المقدس بتاعهم بيقول احبوا اعداءكم باركوا لاعنيكم تخيل احبوا اعداءكم واحد عدو حبه واحد بيلعنك يقول الله يلعنك يا مجرم اه باركوا قول له الله يبارك عليك طبعا كدابين لان كل الكلام ده كان كان فين كل الكلام ده كان فين فين في الحروب الصليبيه اللي استمرت 200 سنه فين في حرب العراق اللي جورج بوش قال ساقودها حرب صليبيه كان فين الكلام اللي بيقولوه ده وبعدين زي ما رجع- هرجع واقول برضه موضوع الصليب خلوا عندكم دم لو ما فيش طبعا ما اللي عنده ما عندوش دين هيبقى عنده دم احترموا المسلمين اللي انتوا عايشين بينهم انتوا اقليه اقليه انتوا بالكتير بالكتير سبعه سبعه مليون انا قلت الكلام ده اخوه كتير يقولوا ايه ايه سبعه ايه ده بالكتير خمسة مليون قلت يا اخويا خليهم سبعة ايه المشكلة احنا هم سبعة واحنا خمسة وسبعين مليون خمسة وسبعين مليون وشوف ال- ال- الخمسة مليون بيعملوا فيهم ايه في الخمسة وسبعين مليون ومتحدين عقيدتهم ومتحدين دينهم ويطلعوا لنا ماسكين لنا الصليب وهقول تاني زي ما قلت قبل كده افرض افرض حسب عقيدتهم هم الرومان كان خزوقوا سيدنا عيسى بدل ما يموتوه على الصليب كانوا حطوا له خازوق من تحت كان كل واحد دلوقتي لابس خازوق طيب الكلام اللي اتقال ده واللي انا قلته قبل كده ده فين بقى الكتاب وال اين الكتاب والاعلاميون من هذا الكلام بالله عليكم بالله عليكم لو واحد من المسلمين قال عشر الكلام ده وقال عايزين مثلا الناس يجوا من بره يحتلوا البلد انتوا يا- ده المجلس العسكري ما استحملش ب- ب- ب- ب- بنت قالت عليهم كلمة كده وحولوها محكمة عسكرية امال اللي بيقول لك ده آه، المحافظ ده هيموت موتة اجيب لك نفس اللفظ اللي بيقوله عشان ما نبقاش افترينا عليهم شوف اللفظ اللي بيقول هيموت موتة شنيعة ارجع واقول هتموت المحافظ ازاي هتضربوه بسكينة هتخنقوه لا طبعا هيضربوه بالنار اه يبقى في اسلحه نعم في اسلحه اقسم برب الكعبه مليانه اسلحه وربنا هيحاسبني على اليمين ده وانا عارف الكلام ده جبته منين وقلته قبل كده واتجنوا وطالعين في امريكا يقولوا واجد غنيه واجد غنيه اللي قاعد في اليمن مع القاعده بيتضرب على السلاح وانا لسه هتضرب على السلاح يا حمار ما انا متضرب على السلاح انا كنت ضابط احتياط مثلا يعني لكن وجعهم الكلام لانه وجع كلام مظبوط وبعت وبعت لي ناس كتير جدا من المسيحيين يقولوا لي ما جبت منين الكلام قلت لهم خلاص يا اخوانا ما تزعلوش اعتبروني كذاب مش كده؟ اه طيب خلاص نيجي نفتح الكنيسه عشان تثبتوا ان انا كذاب نفتش الكنيسه ونفتش ال- ال- الاديره نفتش الاديره والكنيسه هم؟ اه اه لا شوف يبقى عندهم اسلحه ايوه عندهم اسلحه عندهم اسلحه وبيهددونا وهم عايشين في خيرنا وعايشين بينا حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم وطبعا زي ما قلت قبل كده وبكرر الاسلحه موجوده في الاديره والاسلحه موجوده في الكنائس وعلى فكره بمناسبه الاديره دي هم بيقول لك انتوا هديتوا الكنيسه دي مش كنيسه قلنا دي مضيفه وقرار ازاله طالع بيها طيب ايه ايه الأد- الد- الدير ده عباره عن ايه؟ الدير ده يعني واحد مترهب من الرهبان قاعد لوحده ومش عايز يتع... يعني يحتك بالناس وقاعد عابد لله خلاص okay خلاص انت عايز تروح تعبد لله اقعد روح شوف لك حته في الصحراء واقعد فيها لكن تاخد 600 فدان دير ابو فانا دير ابو فانا 600 فدان دير ابو فانا 600 فدان دير ماري مينا 600 فدان طب اسمع بقى الخبر ده عارف دير ابو مقار دير ابو مقار عارف كم فدان تخيل كده ان في راهب عايز يروح دير ويترهبن فيه هو وبعض الرهبان اللي معاه تعرف دير ابو مقار كام فدان 2700 فدان 2700 فدان وروحوا بقى زوروا كده وشوفوا مزارع ابقار مزارع للدواجن والزيوت و... ايه ده ده دي اديره دي؟ لا ما انا بقول هم بيعتبروا البلد بلدهم واحنا محتلينهم عشان كده بقول فين الكتاب المجرمون؟ فين ال... اين الاعلاميون يردوا على الكلام اللي قاله هذا المجرم وهؤلاء المجرمون الشونه اللي عايزين ال- الناس تيجي من بره يحتلوا مصر مصر المسلمه وهرد على النقطه دي هرد عليها في التسجيل التالي ان شاء الله ده التسجيل الاول والى التسجيل الثاني ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وجدي غنيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين هذا هو التسجيل الثاني آه، في ردي على أحداث آه، قرية إدفو أنا كنت عامله بعنوان قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر وفعلا بدت البغضاء من أفواههم أهم بيقول لك ان آه، عايزين يخلوا ال- زي ما قلتوا كلام انا نقلت كلامهم بالظبط أهو. ان تيجي قوات من اثيوبيا علشان تحميهم والمجرمين التانيين بتوع اللي بيسموا نفسهم آه، اقباط المهجر اللي اللي قاعدين بي... طبعا بيأيدوا اليهود ضدنا في كل شيء مع ان هم لو عاقلين ولو عندهم دين طبعا مفيش دين اصلا عندهم دول مجرمون يعني دول قاعدين في امريكا ومروقين اخر روقان وعمالين يحدفوا طوب بس الطوب مش هينزل على دماغهم هم الطوب هينزل على الاسف للاسف على دماغ المسيحيين اللي موجودين في مصر لان المجرمين اللي قاعدين في المهجر دول في امريكا وقاعدين مروقين اخر روقان ها وعايشين في الفته هناك كل الشتيمه وكل البهدله وكل الحاجات اللي هتحصل كرد فعل للي هم بيعملوه هتبقى على المسيحيين اللي موجودين في مصر يعني هم لما يأيدوا اليهود طب تأيدوا اليهود ليه؟ مش انتوا حسب عقيدتكم ان اليهود هم اللي حسب عقيدتهم هم ال- اليهود هم اللي قتلوا السي- السيد المسيح حسب عقيدتهم ها انا حسب عقيدتنا انا لما بقول المسيح بقول لك عليه عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام وعندي سوره في القران اسمها سوره مريم وامها سوره ال عمران ال عمران كمان سوره ال عمران مثلا لكن لا يؤيدوا اليهود في كل اللي بيعملوه وبيستقوا بامريكا طب لما رجاله يا بتوع المهجر انتوا ما تيجوا في مصر وتتكلموا تعالوا في مصر وقولوا الكلام اللي انتوا بتقولوه قاعدين تحدفوا طوب من بعيد وبيقع على دماغ الناس بتوعكم وقاعدين طبعا بقى يطالبوا بفصل الصعيد وفصل الدين عن الدوله والغاء الاسلام وكلام كبير جدا جدا انا بقول ان البادي اظلم البادي اظلم احنا عندنا في القران فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم صوره واضحه جدا في سوره البقره في سوره البقره آه، طبعا هم اعتدوا علينا اعتدوا بالشتيمة وبالسب وبرفع الصليب في بلادنا وبالتهديد مش شنودة بتاعهم بيقول ان انا مش هطبق حكم المحكمة اللي طلع عملا قال هذا الكلام وطلع منهم آه، صليبي بيقول لك انا هن- هنعمل رسومات مسيئة زي اللي عملتها الدنمارك على النبي بتاعكم وواحد عامل كتاب بتاع ده فيلم ومسميه كلاب محمد مسميه كده كلاب محمد وخدوا اختنا وفاء قسطنطين واختنا كاميليا وحابسينهم عندهم في الكنائس يعني دوله مش دوله داخل دوله هم الدوله هم اللي بيعتبروا نفسهم دوله بيعتبروا نفسهم دوله وان احنا آه، ما معناه جينا احتلنا مصر و- و- يعني احنا ضيوف عليهم يعني شوف عشان الكلام يبقى بمنتهى الصراحه ما دام وصلنا الى هذا التهديد وهم بيقولوا اهو يا اثيوبيا يا صليبيه هاتي قوات من عندك عشان تيجي تحتل مصر وتحمينا من اضطهاد المسلمين يبقى ده استقواء بالغرب على بلدنا يبقى دول خونة خونة وعملاء ودول مجرمين المفروض والله العظيم لو في مجلس بيحترم نفسه الأول وبعد كده بيحترم دينه وبيحترم ال- ال- ال- الشعب المسلم في مصر لازم يتقبض على الناس دول لازم يتقبض عليهم ويتحاكموا بتهمة الخيانة العظمى اعدام اعدام على طول ازاي تقول لي تستقوي بالغرب عليا وفي بيتي وتقول لي اجيب لك اللي يضربك وانا بقولها بمنتهى الصراحة اقسم بالله يوم ما هيحصل حاجة زي دي والناس هتحس ان حد بدأ يقرب من مصر والله ما هتلاقي فيها مسيحي ولا هتلاقي فيها صليبي وانا بقول اهو وقبل ما يجي من- الكلاب من بره عشان يعملوا اي حاجه في مصر هيكون اللي جوه مصر دول اتمسحوا اتمسحوا واللي ياخد كلامي يحطه في سياقه يقول ان انا قلت كده لانهم قالوا تعالوا يا قوات اثيوبيه خش مصر تعالي يا امريكا خش مصر عشان تحمينا من المسلمين المجرمين وبن- وبمنتهى الصراحه والوضوح هي امريكا حمت المسيحيين في العراق ها ما ما حمتش امريكا المسيحيين في العراق والله العظيم لو بيفهموا ولو فهموا كانوا اسلموا من زمان المهم لو بيفهموا يعرفوا ان احنا ظهرهم ان هم لو هم اهل ذمه فعلا احنا نحميهم برقبتنا لان النبي عليه الصلاه والسلام وصى عليهم كاهل ذمه لكن ال- الجهال الهبل ال- ال- ال- ال- اللي طالعين يقول لك ال- ال- المواطنه بالحقوق الكامله والمتساويه يا سلام متساويه يعني خ- خمسة مليون بالكتير بكتير خمسة مليون راسهم براس 75 مليون احنا نبني مسجد هم يبنوا كنيسه ده مفيش مسلم ما- النهارده المسلمون بيصلوا في الشوارع مفيش م- مساجد تسع لل- لاعداد المسلمين كتير لكن مفيش صليبي بيصلي في الشارع والكنيسه مش واخداهم عندهم لا لا هو عطيته وانا التسجيل اللي فات قلت بالنص وهكرر تاني دير ابو فانا 600 فدان دير ماري مينا 600 فدان دير ابو مقار 2700 فدان والله ما تيجي ده مساحه المسجد الحرام ما تيجي المساحه دي ابدا يعني سبحان الله فبقول عشان الكلام بس يبقى واضح جدا دول خونه خونه خانونه خانونا وخانوا عشرتنا وخانوا بلدنا وبيستقوا علينا بالغرب يبقى لابد ان يحاكموا محكمة عسكرية بتهمة الخيانة العظمى بتهمة الخيانة العظمى ونداء الى المسلمين في شعب في, في مصر الحبيبة اديكوا شفتم يا مسلمون اديكوا شفتوا يا بتوع الوحدة الوطنية يا بتوع الوحدة الوطنية أين أنتم؟ ردوا لنا على الكلام ده. في حد بتقول لي وحدة وطنية رايح يجيب عدوي من بره عدوي من بره عشان يقتلني جوه بلدي وما ما تصنفناش عليهم عشان نسمعها منهم في مكالمة أو آه، تخابر، لا ده هم بيقولوها علني. علني وبيهددوا علني المحافظ بتاع أسوان زي ما قلنا اللي عينوا المجلس العسكري يعني طز فيك يا مجلس يا عسكري وطز في المحافظ وطز فيكم يا مسلمون الحقيقة أنا رأيي الشخصي إن إحنا من الآن نستعد للمواجهة نستعد للمواجهة وبقول لو المجلس العسكري عنده دينه بيحترم دينه بيحترم الشعب المصري يفتح مراكز للتدريب على السلاح للتدريب على السلاح ليه؟ ناس بيهددونا في بيوتنا ناس بيهددونا في بلدنا بيقول لك تعالى يا غرب علشان تضرب المسلمين اللي احنا عايشين معاهم تعالى يا غرب طب اما يجي الغرب هنقول له ايه اهلا وسهلا طب هندافع عن نفسنا ازاي قال لا اذا كان مجلس عسكري عسكري مش عارف يدافع عن الجنود بتوعه اليهود دخلوا ضربوهم وموتوا خمسه والسادس مات متاثر بالجراحه اهو المجلس العسكري بدل ما- بدل ما ياخد حق الناس دي لا راح يبني سور حوالين السفاره ورايح يشدد الحصار على اخواننا في غزه ويحط ميه في الانفاق عشان يموت الناس يبقى ده مجلس هيدافع عننا لما يعرف ان الصل- الصليبي ان الصلي- الصليبيون في اثيوبيا ولا في امريكا جايين على مصر عشان يضربونا وال- ويحتلونا لابد من التدريب على السلاح وكل انسان يبقى مستعد للحظه المواجهه لان هم اللي قالوا الكلام ده مش احنا اللي قلناه مش احنا اللي قلناه والبادي اظلم وصدق الله عز وجل القائل سورة غافر إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد والله عز وجل يقول كتب الله سورة المجادلة فعل ماضي لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز والله عز وجل أواخر سورة الصافات ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون ومرتين في القران سوره الصف وسوره التوبه ها؟ يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله ما هيقدروا يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون حسبنا الله ونعم الوكيل في الخونة اللي بيتأمروا علينا وعلى بلادنا وعلى مصر المسلمة اللي ربنا أعزها بالإسلام وستظل عزيزة بإسلامها وبالمسلمين رغم أنف الكافرين رغم أنف الحاقدين رغم أنف عباد الصليب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجدي غنيم الاثنين عشرة عشرة 2011